السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم طيب الله أوقاتكم بكل خير ويسر الله سبحانه وتعالى أموركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وأن يكون نصيرا لهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أمة الغضب وأمة الضالين والمنافقين المعاونين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم بشرنا الله سبحانه وتعالى وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن في كل معركة من هذه المعارك الله سبحانه وتعالى يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب كل موحد بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سبحان الله المتأمل هذه الأوقات من الأوقات الجميلة اللي الإنسان يعيش مع كلام الله ومع أسماء الله يعيش مع هذه المعاني يهدئ من روعه يهدأ روعه ويجد همه قد زال لأن الهم الله سبحانه وتعالى هو القادر على إزالته فاستحضار أن الله سبحانه وتعالى محيط بما يفعل هؤلاء علما وقدرة وبكل شيء سبحانه وتعالى بذاته مع علوه واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول للنبي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس الجملة ديت مريحة جدا جدا ومهدئة إن ربك أحاط بالناس ده روسيا بيقولوا عملت كذا وفي مش عارف سفن بحرية وحاملات طائرات ده طلعت مش عارف منين والصين شكلها هتدخل في الخط وأمريكا بتقول صرفت مش عارف كذا والناس جمعوا لكم هم جمعوا لنا والله أحاط بنا وبهم فأين تذهبون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هيروحوا فين سبحان الله عشان كده مهم جدا استحضار من ورائهم محيط تستحضر أن الله سبحانه وتعالى من وراء هؤلاء محيط ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد اللي حصل فيها ما حدث يقول له إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبك وتصبكم سيئة يفرحوا بها وإن وإن تصبروا وتتقوا إيه اللي جاية بقى بعدها لا يضركم كيدهم شيئا فإن ضرك كيدهم فاعلم أن ثم شيء في الصبر والتقوى كلما زاد صبرك وتقواك كلما خف كيدهم عليك وإن تصبروا وتتقوا لا لا يضركم لا يضركم كيدهم شيئا إيه السر ليه كيدهم مش هيضرني إن الله بما يعملون محيط تختفي عن أعين الناس تحت الأرض فوق السحاب محيط بك وأحصى كل شيء لديه فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فاستحضار المعاني ديت انك تكون مدركها والله هتخفف عليك كتير جدا جدا جدا وهتخلي المحن تخرج منها بمنن هتخرج منها ب... لأن الأحداث بتنقل السيرة وال... والقرآن هما وحي مسطور وحي مسطور يعني مسطور يعني مكتوب في السطور الأحداث بتخلي السيرة كتابا وسنة بدل ما هي في السطور تكون منشور منظور طب ما انت شايفها قدام منك شايف أنا شايف شايف الأحداث شايف الموضوع كله قدامي ويا سلام بقى لو كان هذا الوحي ورغم ان هو مسطور ويكون في الصدور وكمان في الأحداث منشور منظور ده بقى هم درجات عند الله كل واحد بقى وإيه ورزقه كل واحد وتوفيق الله له كل واحد وحب الله سبحانه وتعالى وعطائه له هنتكلم النهاردة في إيه نتكلم في حاجات كتير قوي نتكلم في حاجات بس في حاجة دلوقتي جت على دماغي كنت كتبتها كده على تويتر كلام سعد بن معاذ سبحان الله وهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال له كلمة جميلة قوي الكلمة ديت احنا محتاجينها نستحضرها في الأحداث ديت لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هتعمل كذا فامضي بنا ما شئت فوالذي بعثك بالحق نحن معك ما تخلف منا رجل واحد لو استعرضت بنا البحر في الآخر قال له لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك يا سلام على الجملة بقول يا رسول الله اعمل اللي انت عاوزه لعل الله يريك يريك منا ما تقر به الأعين احنا عاوزين يا جماعة الأحداث ديت نري الله ما تقر به أعين رسول الله وأصحابه عندما وأصحابه عندما نراهم أعين رسول الله وأعين أصحابه عندما نراهم أعين المسلمين عندما نلتقي في الجنان عندما نلتقي في أرض الساهرة عندما نلتقي عند الحوض الموضوع ده كان شاغل الصحابة في قصة إسلام أبي بكر الصديق أبوه أبو قحافة ولما مد إيده وبايع النبي وبكى أبو بكر فقال له ما يبكي قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون كلمة إقرار عين النبي كانوا مشغولين جدا ولذلك آه كان النبي يقول لا تسودوا وجهي لا تسودوا وجهي فعشان كده الأحداث ديت مهم إنك تتفاعل بقلبك وروحك وتفعل أشياء لعلها تكون سببا في مباهاة الله لملائبك أمام ملائكته يباهي بك يباهي بك هذه الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وده اللي هنتكلم فيه النهاردة الموضوع بتاعنا موضوع شوية محتاجين ان احنا نستفيد ونعيشه لان في ناس كتير ممكن يفوتها في اثناء الاحداث العمق ده ايه الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم عنه عاوزين نتكلم عنه في التوأم الرديء التوأم الفاسد التوأم السيء ايه التوأم السيء ده في الأحداث دي دايما في توأم بيطلعوا بيبقى دايما مع بعض التوأم ده مهم انك تدركه كويس قوي لانك لو ما خدتش بالك منه في حاجات كتير مش هتفهمها النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابي اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أبوه كان كبير المنافقين لما جه يموت لما يجي يموت اللي هو رأس المنافقين ده ابنه ابن ابنه ده كان صحابي من يعني من أفاضل الصحابة رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشارك ويزور عبد الله أبوه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له النبي عندما دخل عليه صلى الله عليه وسلم سبحان الله لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو في مرض موته قال له إيه قال له أهلكك حب اليهود يا الجملة أهلكك حب يهود في ناس كتير بتشوفها دلوقتي تحس ان الناس ديت ان لم تتب هتقع تحت اللي يكونوا في القايمة دي أهلكك حب يهود حب اليهود هو اللي أهلكك دخلك في مس... في الايه في اشكالات كتير قوي فالنبي بيلخص حياته وبيقول له اهلكك حب يهود فسبحان الله طب راس النفاق ايه علاقته باليهود هو ده اللي احنا هنتكلم عنه التوأم الفاسد التوأم الفاسد اللي هتلاقيهم دائما في كل في كل معركه في الامه في كل أزمة بتمر بيها الأمة هتلاقوا النمط ده هتلاقوا دايما الطقم ده موجود وبيتعاملوا ازاي مع بعض والقرآن كثيرا ما ربط الكلام بينهم وفي سورة المائدة في حوالي يعني 45 آية كده ربنا بقى ييسر لنا الأمر يكون في وقت ونعلق عليهم بتبدأ بيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر شوفوا بيعملوا ايه يسارعون في الكفر عارف واحد راكب اف 16 ورايح للكفر النبي زعل النبي زعلان حريص على هؤلاء فحزين جدا على المواقف دي غريبة أوي دول ليه ليه كده فربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا أيها الرسول بالمناسبة النداءات في القرآن ليا أيها الرسول هم حاجتين لا يحزنك وبلغ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون مش إلى الكفر ده حتى لما راحوا مش راحوا مجرد يوصلوا راحوا غرزوا راح غرز عما تيجي تقول محمد ذاهب أو يتمشى أو ماشي إلى المدرسة أو ماشي في المدرسة ده هو كده دخل جوه فنسأل الله العفو والعافية من الذين قالوا من منهم اللي بيسارعوا اثنين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ادي النفاق ومن الذين هادوا الاثنين دول أخبارهم إيه سماعون للكذب سماعون للكذب سبحان الله الآيات تحس إن هي يعني بتحكي لك المشهد بطريقة طبعا يا جماعة الخير مهم جدا في فرق بين التأصيل والتنزيل النقطة دي مهمة جدا وحساسة انت ممكن تأصل المسألة صح لكن التنزيل مهم جدا انك تدرك ان ده محتاج ادوات وعلم وعلماء ليه بقول الكلام ده بداية عشان حذاري انك تصنف حد ولا تحكم على حد بنفاق أو غيره الموضوع ده عشان تخاف أنت من نفسك ولما تلاقي حد بيسارع في هؤلاء تبقى فاهم إن الحاجات ديت القرآن بصرك بدري عليها يسارعون في الكفر مالهم يا رب الناس ديت قال لك سماعون سماعون دي يعني كتير بيسمع للكذب سماعون وهو عارف ان ان الاعلامي ده كذاب بس هو سماع ليه حب يسمعه سبحان الله كثرة السماع للكذب ودي برضو من ضمن الإشكالات فاكرين لما قلت لكم من الحاجات اللي تتقرب بها إلى الله الفترة ديت إنك تعمل على طول عدم متابعة للتافهين والكذابين والمنافقين والفوضويين والتافهين سواء بقى كرة إعلام بتاع واحتسب سبحان الله وأنا قلت لكم لعل من أبرك أعمالك التي تلقاها يوم القيامة هو هذا الهم الذي يعتلج في صدرك وهذه الموالاة التي تكون في قلبك تشتعل تجاه إخوانك بس أنا شيخ عندي ذنوب وكنت مبتلى بكذا وكنت وكنت وكنت وكنت كل الذنوب اللي كانت عندك دي إن شاء الله حاول تستعين بالله وإنك تتخفف منها وتتوب منها لكن إياك إنك تخسر موالاتك لإخواتك وإنك تنشغل بالهم ده الموالاة دي عمل قلبي جميل وليه أثر سلوكي رائع ويوم القيامة تجد آثاره ممتدة ربما تمحو عنك إيه يعني سيئات كثيرة جدا فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم فسماعون اوعى بقى دنك رامي ودنك لأن في ناس لما ومنهم من يستمع ففي ناس بترمي ودنها للناس ديت وفيكم سماعون له فكثرة السماع للكذب ده بيدمرك من ضمن لوازم السمع هتسمع هتطيع وربنا بيقول سماعون للكذب يعني هو بيحب يسمع لإعلام الكذابين هو بيحس بيحب يسمع لأجل الكذب ليه هو بقى كيف كذب خلاص بقى ده اللي بي بيمزج دماغه ما عادش بيعرف يسمع لحاجة تانية واخدين بالكم وسمعونا للكذب من المعاني الجميلة اللام هنا لام الغاية أي لأجل الكذب يعني هو ما بيحبش يسمع الحق فبيسمع عشان يكذب سبحان الله في ناس هتلاقيها بتقع في الفخ ده فربنا يقول سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين يعني حتى مش جاي يسمع لنفسه لا شوف اليهود هيجي معانا دلوقتي ان هم بيبعتوا اخوانهم من المنافقين يروحوا يسمعوا فربنا بيقول دول بيسمعوا لغيرهم مش بيسمعوا لنفسهم كمان خلاص لان اهم حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده اهل الباطل واهل الحق كله بيبحث عن المعلومه المعلومه بيجيبها وبتاع فدول عاوزين ياخدوا المعلومه من الجامع ومعلومه من مش عارف من الدرس ومعلومه منين ومعلومه ففي كل حته حاطين حد يجيب المعلومه والنهارده العالم كله ماشي اللي عنده معلومه هو اللي ايه اللي بيسبق خطوه سمعون لقوم اخرين لم ياتوك قيل لم ياتوك عشان بسبب ايه لا يحب ان يسمع الحق مش حابب يسمع الحق معلش انا اسف ان انا سرحت في تفسير الايه مش ده الهدف النهارده لكن كنت بدي ملمح ان التوأم اللصيق ده الفاسد هتلاقوه في كل حته حاضر هتلاقوه حاضر في القران بس من الحاجات اللي بتريحنا وبتقول لك ما تنشغلش بغيرها وخليك الله يكرمك مركز هو قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم تشغلش بالك بقى والمفترض كانوا يعملوا ويروحوا وييجوا حبيب قلبي الله يهديك ربك بيريح أعصابك بيقول لك أولئك وهنا في مد عشان قلبك يمتد ويبص من فوق أولئك الذين لم يرد الله كأن الله يقول لك كن انتبه لإرادة الله لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآيات ديت من الآيات القوية جدا سبحان الله فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة تعالوا نشوف قصة البداية بين التوأم دول وتعرفوا على بعض واتولدوا ازاي الأصل أن النفاق ظهر بقوته في المدينة وسبب الكلام ده عبد الله بن أبي بن سلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلكك حب يهود وبالمناسبة عبد الله بن سلول ده خلي بالك هو أهو كبير المنافقين من شدة مكره وخداعه والنبي يعرف لكن سبحان الله بقى ان الدين بيوزنك يا جماعه الدين بيوزنك تبقى في واحد اسير وقاعد امال يضرب فيك وضرب نار وبتاع قصدي جندي عدو فتمسكه يبقى اسير اه ليك وضع تاني مختلف لو بتاكل وجبه فراخ وانت بقى هتموت بسبب عاوز تاكلها يطعمون الطعام على حبه ادهاره وتنتبه ايه ده دين بقى هو ده ده الفرق بين الاسلام وحاجه تانية عشان كده عما كل شويه صدعوك يقول لك الغرب طلع القمر المهم يعني القمر ده ما شافش اصلا حد طلع القمر بس المهم خلينا نتنزل في الايه خطاب وانتوا لسه بتتكلموا في الحلال والحرام اديك شفت اثر الكلام في الحلال والحرام بيعمل ايه شفت انت اللي طلع القمر بيتعامل ازاي مع الاطفال القمر شفتهم عشان تعرف كويس قوي ان دي حضاره من لا حضاره له وعشان كده أهم حضارة عما تيجي تقيم حد عما تيجي تشوف رقم الرقم ده كبير ولا لأ رقم مليان أصفار لازم تشوف الرقم اللي على الشمال إيه لو في واحد وقدامه الصفر هيبقى عشرة طب لو قدامه صفرين مية عشر أصفار هيبقى رقم كبير الواحد ده هو حضارة القيم حضارة القيم والمبادئ فلو مفيش قيم ومبادئ وحضارة العدل كل دي أصفار في وقت الجد عشان كده لما تيجي تقيم حد قيمه كده ماشي ربنا يوفق اللي بيصفر ولاده وبيخلي عندهم الطموح ان اهم حاجه الغرب وان اهم حاجه ياخد شهادات من هناك ويعيش في حضارات هؤلاء ربنا يوفقه انه يعد جوابا صوابا عندما يسال عن هذه الرعيه التي شحنها بهذا ف نرجع ابن سلول آه، رغم ان هو معروف لكن طالما اظهر اسلامه هنعامله بما ظهر ده جمال الدين سبحان الله كان الراجل ده يا جماعه عشان تبقى مدركين تبقى مدركين خلينا نزود المسلمين عند الغرب يا شيخ خلينا نضحك على على انفسنا يا شيخ او مش تخلوني بقى ايه يعني لا تثيروني انا ليا كلام في الحاجات دي كتير وقلته قبل كده فممكن تراجعوا وتسمعوا آه، كان من شدة مكر المنافقين وخداعهم كان يقوم كل جمعة حين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة كل يوم جمعة النبي طالع على المنبر يروح قايل هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا وبعدين يجلس النبي طالع يخطب الجمعة هو يعمل خطبة الجمعة قبل الخطبة سبحان الله والكل عارفه كان من وقاحة هذا المجرم يوم أحد هو ساب المسلمين وسحب وخد تلت تلت الجيش ومشي أو تلتين ومشي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في يوم أحد متبهدلين طلع برضه على المنبر أول ما دخل الجامع وعشان يقول البقين دول فقال له أحد المسلمين بعدما أخذ بثيابه من نواحيه اجلس أي عدو الله لست بذلك أهل وقد صنعت ما صنعت اقعد بقول له انت, انت لسه هتعيش الجو ده ولا ايه علينا فتعالوا نحكي على التوأم ده حياتهم بتبدأ عشان هتفكرك على فكرة حاجات كتير من اللي انت بتشوفها دلوقتي حاجات كتير سواء في, ال... في الأحداث الجارية ديت ربنا يسلمنا ويسلمكم ويسلم إخواننا أو الأحداث اللي عدت قبل كده أو الأحداث اللي جاية بعد كده لازم تبقى فاهم المشهد كويس عبد الله بن أبي بن سلول كان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان بيعد إن تكون ليه الرئاسة والسلطة لدرجة جابوا له تاج الملك وبدأوا يزينوا له التاج ويعملوا له الديباج بتاعته يعني بيجهزوا القعدة واخدين بالكم فالعمق ده هو كان جاهز فيه فمرة واحدة بريق التاج راح وتناثر كل هذا الترتيب وانفض الناس من حول ابن أبي ليه؟ لأن طلع البدر عليهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو من جوه مولع من جوه مولع متضايق ليه؟ عشان الحتة دي وعلى فكرة الحتة دي يا جماعة لو ما خلصتهاش من نفسك الحسد والحقد على إخوانك عمرك ما هتكون من جيل النصر ولعلنا نتكلم إن شاء الله منهجية طالوت في فتح بيت المقدس لما هنروح وهو بيعالج أن يكون له الملك هنشوف عالجها إزاي ربنا يتوب علينا من الاستطراد خلينا في اللي احنا فيه فالمهم عبد الله بن أبي ده كان واحد حاسس ان ليه ملك عالي قوي فالراجل من ناحيه من الناحيه الدينيه كان بيعد ان يكون هو رئيس المدينه وهو السائل اللي يسمع ليه ويطاع وبالنسبه لليهود كان هم ليهم الزعامه الدينيه لان اهل مدينه ما كانش اصحاب كتاب ولا حاجه ناس وثنيين فكان على الوثنيين دول هيبقى ابن سلول وكان على اهل الكتاب من من الكبار اليهود اليهود هم اللي اصحاب الزعامه الدينيه لكن صفيه رضي الله عنها بتحكي لنا بتقول انا كنت احب ولد ابي اليه والى عمي ابي ياسر صفيه بنت حي بن اخطب فبتقول أنا كان أبوها طبعا سيد من سادات هو كبير الايه اليهود في المدينة فبتقول أنا كنت أحب بنت ليهم وبتقول عمري ما شفتهم إلا دايما ياخدوني معهم يقول فلما قدم تقول لما قدم النبي المدينة غدا عليه أبي حي بن أخطب وعمي ياسر راحوا شافوه يقول فلم يرجع حتى مع غروب الشمس راحوا له الفجر ورجعوا على الايه بالليل تقول فأتيا كسلانين ساقطين يمشيان الهوين جايين تعبانين جسدا وروحا قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع عارفين كده أصلا البنت دخولها على الإيه على الأب وكده يعني إيه بتكون هي نقطة ضعف الإيه الرجال فتقول فهششت إليه كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهما حدش عبرني مش وقتك يا صفية سبحان الله إيه الموضوع تقول ما مع بهما من الغم تقول وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو يعني هو ده اللي موجود معانا قال نعم هو ده اللي مكتوب في الكتب والتوراة والمبشر قال نعم والله قال أتعرفه وتثبته يعني أنت متأكد وهو هو صفاته قال له نعم هو قال فما في نفسك منه طب هنعمل إيه بقى قال عداوته والله ما بقيت يا ربي فبيقول له عداوته ما بقيت فاحنا كده عندنا دخول النبي المدينة اتولد عداوتين عداوة واحد عشان الزعامة الدينية هتتاخد ما لو انت سلمت وقلت النبي هتبقى زيك زي بلال وزيك زي صهيب وزيك زي عمار واحد عادي من الصحابة المسلمين طب وانا ليا الب... انا ليا البروباجندا ديت هتروح فين والتاني برضه كان هيبقى ليه زعامة دنيوية راحت اتنين فزهمت الزعامة الدينية من ابن أخطب اليهودي وزه وذهبت الزعامة السياسية من إيه؟ من ابن أبي سلول فكل منه كان كله ليه أمال وليه طموحات وكده فصار الهدف مشترك إيه هو بقى الهدف المشترك؟ عداوة الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم عداوة الإسلام ومن هنا اتولد التوأم اتولد في أفسد بطن امرأة غير شريفة هو ده اللي طلع بقى فطلع اليهود وتحالفوا مع المنافقين تحالف روحي وتحالف نفسي ولذلك في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هم العدو ويقول عن اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إذا ده بقى الهدف الأساسي عندهم طبعا العداوة ديت كبرتها قوي ضعف الإيمان عندهم هما الاثنين ضعف الإيمان عند اليهود والمنافقين ضعف الإيمان عند اليهود وصلهم إن هم تجرأوا على الله وصفوه بالبخل والفقر وعبدوا العجل وقتلوا الأنبياء وأكلوا أموال الناس بالباطل وضعف الإيمان عند المنافقين بسبب الأمراض اللي فيه من شبهات وشكوك واستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى ده اللي خلى هؤلاء يكون عندهم الإيه؟ الأزمة ديت والهدف المشترك ده سبحان الله المنافقين لو ما جينا نشوفهم تشوفهم سورة البقرة وسورة آل عمران وتشوف العلاقة الثنائية ديت تجد في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا اللي هم المنافقين قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون في سورة آل عمران نرى وضوح الهدف من خطة النفاق اليهودي قال الله على لسانهم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون يلبسك في هدف في الأول يقول لهم إيه اليهود بيقولوا للمنافقين فالهدف من النفاق بالنسبة لليهود إن التشكيك في الإسلام فأنتوا يا جماعة قولوا أسلمنا وبتاع والإسلام ده طلع جميل وتيجي بالليل إيه ترتد فإيه اللي يحصل تهز الدنيا كلها فعادي جدا ممكن يخليك تتبنى حاجة الصبح ويقلب هو بالليل فنسأل الله السلام فرد فهو بيقول بيقول لهم الكفار دول بيقولوا لهم ايه واكفروا آخرة لعلهم يرجعون فده كان من الأهداف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وذكر بداية النواة ديت كانت عاملة ازاي وحكى القرآن الكريم عنهم الأسباب اللي بسببها أنشأوا علاقة على هذا النحو بشر المنافقين قال بأن لهم عذابا أليما ما لهم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إيه السبب أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بسبب الاشتراك النفسي ده بين هؤلاء بين دول ودول القرآن حدثنا كتير عن النفسية اليهودية وحدثنا كتير عن سلوك المنافقين اللي هتلاقيه مشترك تماما في حاجات كتير معاهم يعني مثلا صفة الجبن والانخزال عن القيادة وأوقات الحروب ووقت الجد تجد في معركة موسى جبن رهيب تعالوا يا جماعة خش الأرض المقدسة اذهب أنت وربك فقاتلا إن لا لا لا لا مش رايحين ده فيها قوم جبارين يا عم خش غزة يا عم لا لا لا مش دلوقتي أما أنا هتعمل إيه خلصوا وبعد ما تخلصوا إحنا هندخل طب ما أنا لو دكتها لك بال... بالطيران وخلصنا على الناس كلها مدنيين وغيره أنت هتخش تعمل إيه هتخش تشارك في الحفلة يا حبيبي خش راجل لراجل لا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون تحس ها هنا دي تحس إن هو زي ما يكون غرز سبحان الله فصفة الجبن والتخاذل تلاقيها دايما عندهم برزت جدا في المنافقين برضه بقول لك النفسية واحدة لما في الأحزاب والدنيا صعبة جدا إن بيوتنا عورة ربنا بيبطل الحجة دي وبيقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا تلاقي عند دول حسد اسود صوره الله صور الله هذا الخبز لما قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما المنافقين عملوا كده حسدوا المسلمين على التفافهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للنبي ومصارعتهم لخدمه النبي فتواصوا على عدم الإنفاق حتى ينفضوا عن رسول الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ممنوع حد ينفق على هؤلاء ممنوع حد يدعم ممنوع حد يعمل كذا واللي يدعم ينزل بص يقول أنا آسف أن أنا إيه دخلت السياسة في الكورة ودخلت الكورة في السياسة ودخلت دماغي مش عارف فين سبحان الله عشان كده تعلم أن المنافقين بيتشبهوا باليهود في البخل وفي الشح حتى حكى الله سبحانه وتعالى عنهم كلهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين انت لو جيتك تتتبع هتلاقي اشتباك كامل بين هؤلاء وهؤلاء في مرحلة ذكرها القرآن في البداية مرحلة المعية كانوا بيبقى مع بعض ذكر الله في سورة البقرة الأقسام بتاعة الناس أربع آيات بتتكلم على المؤمنين وبعد كده آيتين في الكافرين دول دول واضحين طب الدنيا بقى اللي مش واضحة 13 آية عشان تعرفهم ذكر عن المنافقين 13 آية من صفاتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ابن عباس بيقول لنا الشياطين هنا اللي إيه؟ اللي هم اليهود وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون احنا بس بنضحك عليهم كده بكلمتين وبنضحك على ليه على المسلمين وعلى شعبهم وبتاع والكلام ده كله بنقول كده يعني كلمتين بس عشان برضه نحتوي الناس يعني إنا معكم نسأل الله العفو والعافية إنا معكم إنما نحن مستهزئون وبعدين خلوا الكلام فين في الدرة ولما يحصل استئساد يبقى في العلن سبحان الله وبيحكي بعض المفسرين زي السدي وغيره يقول المقصود بالشياطين مش أي يهود ده رؤساء رؤساء من الأحبار في اليهود رؤساء الأحبار الكبار قوي سبحان الله وابن كثير بيريحنا بيقول إيه بقى بيقول الشياطين هنا السادة والكبراء والرؤساء من أحبار اليهود ورؤساء المشركين أيضا والمنافقين يا الله على يعني شوفوا سبحان الله تجد القرآن غضا طريا وإذا خلوا إلى مش خلوا بي خلا إلى دي تإن خلا بي في موضوع خاص جدا الموضوع ده مهم قالوا إنا معكم أدي المعية يا جماعة إنا معكم يعني إيه إنا معكم ابن إسحاق بيقول لنا في السيرة لما اليهود المنافقين راحوا لليهود قالوا لهم ايه إنا على مثل ما أنتم عليه الموضوع الخاص ده قراراتكم دماغكم تفكيركم احنا راشقين مع بعض سبحان الله والطبري بيقول لنا إنا معكم على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من ومعاداته ومعاداة أتباعه والمعية تشمل معية العقيدة والعمل معية متبادلة شفتوا بقى ال- المشهد عامل ازاي أما الله سبحانه وتعالى يحكي ويعريهم ويعري هؤلاء عشان كده من أخطر الآثار اللي أنتجتها المعية دي إن اليهود شككوا في رسالة النبي واحتضنوا المنافقين وكانوا يدوهم بقى الشبهات يروح يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما هيجي معانا بعد شوية المعية ديت كان ليها أثر من ضمن الآثار إن كانوا بيبعتوا المنافقين يتجسسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعتوا المنافقين عشان يتجسسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو مش يتجسسوا عشان يجسوا النبض يا ترى هو في المسألة دي ممكن يقول إيه قبل ما نتكلم معاه ونتورط طب ما تروح أنت تقول له لا يقول لك لا طب هتعمل إيه يا نجم هبعت حد من المنافقين إخواتهم بقى فيبعتوا حد يجس النبض نسأل الله السلامة فشوفوا بقى ابن مسعود بيحكي لنا بيقول ابن مسعود رضي الله عنه في قصة طويلة يعني خلاصتها ان اليهود حصلت مشكلة بينهم كان في زمان عندهم لو في قبيلة عزيزة وقبيلة أقل منها ذليلة لو القبيلة العزيزة دي قتلت حد من القبيلة الذليلة تدفع نص الدية والعكس يدفع الدية كاملة دول يدفع 50 ودول يدفعوا 100 ففي يوم من الأيام الذليلة يعني كأنها شربت كنز الثقة وكنز الرجولة قالت لا احنا مش هندفع يا جماعة هو في حيين من حي واحد ونسبهم واحد وبلدهم واحد دية بعضهم نصف دية بعض احنا اديناكوا الكلام ده كان كان من سبب الظلم فأما بما دخل بما إن محمد دخل في المدينة فلا نعطيكم هذا فارتضوا أن يجعلوا محمد صلى الله عليه وسلم بينهم قالوا نحتكم لمحمد جميل نحتكم ليه فهم ايه قالوا لا الاول عشان قبل ما نحتكم ليه نكلم اخواتنا فكلموا اخواتهم فدسوا الى النبي من يخبر لهم رايه وقالوا له ايه قالوا له احنا هنبعت حد احنا عاوزين نسالك كده جس النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له الموضوع ده طبعا هم ما بيص- ما بيصدوش ولا حاجه يعني فبعتوا منافقين يجسوا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى الموضوع ده هنعمل فيه ايه يتقال فيه ايه فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا ناس من المنافقين للنبي ليخبروا لهم رأي النبي فلما جاءوا أخبره الله الخبر كله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا شفتوا ال- الدنيا ماشية إزاي فكانوا بيستعملوهم عشان ينقلوا أخبار المسلمين نسأل الله العفو والعافية كانوا يستعملوهم إن يشككوا في المنهج والقيادة كمثال حادث آه، تحويل القبلة لما حصل تحويل القبلة ايه اللي حصل اليهود قالوا كلام واخواتهم قالوا كلام اليهود لما حصل البلاء الكاشف ده تحويل القبلة راح رفاعة وكعب بن الأشرف ونافع ويعني مجموعة من الناس ورافع بن أبي رافع راحوا للنبي قال له يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه شوف بقى ليه شوف الشبهة ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك ده احنا كنا خلاص هنسلم ده انا اول امبارح ده انا جبت الغطره خلاص ده كنت هل... هل- ده انا كنت خلاص جبت العود وكنت هل... هستحمى واجيلك وأشاعوا على إثر ذلك إن محمد عاد إلى طريقة آبائه واشتاق لدينه ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا المنتظر المبشر به في التوراة بس للأسف الشديد شكله مش هو طب ده اليهود إخواتهم هيقولوا إيه دول إخوة اليهود إيه اللي حصل بقى المنافقين راحوا حتة تانية قالوا إن كان التوجه فيما مضى إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت هم بيقولوا للمنافقين كده وهم راحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة فراحوا قالوها للمؤمنين راح مجموعة من المنافقين يقولوا للمؤمنين إيه إيه ده هو أنت لو كنت بتصلي لبيت المقدس با... آه، آه، غلط طب ما كده كل اللي فات ده راح 17 شهر دول قبح كده خلاص طب ولو كان حق فالتوجه للمسجد الحرام اه برضه ده هوبا انت هتصلي غلط الفتره الجايه ولا ايه ويروح بقى هارش كده ولا ايه يا استاذ محمد انت عارف انت اللي ايه اللي بيبعت السؤال بالطريقه اللي هي ايه دي اللي فيها المناكفه دي ف وهيجي ان هو ما بي... مش بيبقى عنده الجرأه انه يعترف ما هو هتشوفوهم في غزوة بني المصطلق وهم بيتهموا عائشة رضي الله عنها يقول لك الله هو هو مصلح وعائشة كانوا بيعملوا ايه يا جماعة؟ يلا الله يسهل له قصدي اسمه مش مصلح صفوان رضي الله عنه فسبحان الله من شوفوا يا جماعة بس عشان الوقت ووقت ضيق الموضوع جات لي الفكرة دي كده قبل الدرس بحوالي سبع ثمان دقايق بس ما لقيتش وقت بس حضر في دماغي كذا موقف على طول اليهود تلاقيهم في كل الغزوات اليهود والمنافقين هتلاقيهم في بدر هتلاقيهم في احد هتلاقيهم في الخندق حتى في الحديبيه هتلاقيهم في تبوك هتلاقيهم فدايما الاحداث الضخمه اللي فيها شده تلاقيهم كده بس ربنا بيطمنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله على قد الآية بتقول لك كل شوية هيوقدوا نار بس على قد إن الآية بتطفئ لهيب التوتر في قلبك بتقول لك الله سيطفئها. نرجع تعالوا نشوف كده موقفهم في بدر. الإرجاف بالنصر بعد غزوة بدر. المنافقين واليهود ما كانوش متوقعين أبدا إن المسلمين هيكسبوا غزوة بدر، الموضوع صعب. فكان دورهم بعد نصر المسلمين في بدر إن يعملوا حرب نفسية رهيبة اوعى اوعى تعجبك سبت العزه ده انت هتشوفه ايه وبتاع يشتتك فسبحان الله عبد النبي صلى الله عليه وسلم انتصر ولسه ما دخلش المدينه فبعت عبد الله بن رواحه يبشر بالنصر اهل العاليه مكان في المدينه وبعت زيد بن الحارس برضه يبشر وزيد بن الحارس النبي صلى الله عليه وسلم اداله الناقه بتاعته اسمها القصواء قال له اركب الناقه بتاعتي وروح بشر الناس بقى روح بشرهم لان المسافه اكتر من 70 كيلو بين بدر وبين المدينه خلاص فقال له انت اجري بشر الناس ما النساء كلهم ايديهم على قلبهم وكل الصحابه ايديهم على قلبهم اللي ما راحوش هو ايه اللي حصل ويا ترى ايه اللي حصل فدخل دول عليهم اليهود شاعرهم كعب بن الاشرف اول ما شاف قال ايه ان محمد قد قتل وإن كان محمد قتل هؤلاء يقصد الصناديد يعني فبطن الأرض خير من ظهرها ده هو يا جماعة مات أما لو هو كسب قال لك كسب قال ده طب بطن الأرض خير ما والله يموت أحسن بقى فشوف الجملة عاملة إزاي أنت أنت تحس إن في توتر صح؟ يعني أنت لو واحد جاي يبشرك ويروح واحد كبير وشاعر ومشهور ده, ده كان البي بي سي في الوقت ده خلاص فهو هو راجل فهو بيقول ايه فبطن الارض خيرا من ظهرها فعاجل ايه يا عم عاجل دي فطالع بيتكلم ايه الكلام ده كله لا هو مش العربية العربية لسه هتيجي في المشهد الثاني هو ده بي بي سي ده العربية ده مشهد مش هيبقى مع كعب بن الأشرف أما المنافقون ذهبوا إلى أبعد من ذلك لما راح لهم أبو لبابة فقال له قالوا له ايه بقى قد قتل محمد وغالب اصحابه وقالوا ايه تفرق اصحابكم تفرق لا يجتمعون معه ابدا وهذه ناقه صاحبكم عليها زيد لا يدري ما يقول من الرعب هو زيد جاي من بعيد زيد بن حارس وعلى امال يبشر الناس فبيقولوا شوفوا شوفوا ده الدنيا باظت خالص ده ده ماتوا والدنيا اتفرقوا في الصحراء وحالتهم كرب ده شوف حتى زيد راكب ناقة صاحبكم شوفوا المنافقين بيقولوا صاحبكم وهيتغير في ثانية إلا تلت دلوقتي فأسامة بن زيد لما سمع كده الجملة بهدلته قال خلوت بأبي شوفوا يا جماعة الإعلام عمل إيه دي بقى كانت العربية شوفوا هنا عملوا إيه بقى معاه وصلوا إن أسامة بن زيد راح يسأل أبوه تاني فراح أسامة قال فقلت لأبي بعدما خلوت به قلت أحق ما تقول يا, رأ... يا أبي فعلا هم احنا انتصرنا قال إي والله إنه لحق ما أقول يا بني فقويت في نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم لا يضربن عنقك الراجل هيسكت؟ لا طبعا آه على فكرة ده مش قولي ودي مداخلة وأنا بسمح بالرأي والرأي الآخر عارف قال له إيه؟ قال إنما هو شيء سمعت من الناس يقولونه على فكرة أنا محايد جدا يعني ما, ما تحطنيش في الإطار ده لو سمحت أنا مالي أنا بقول لك الناس بتقول هو أنا اللي قلت يعني الله المستعان فشوفوا سبحان الله لما تيجوا تاخدوا بالكم هتلاقوا انا نفسي ان انتوا تعملوا بقى ايه يعني ختمه كده ايه ختمه تدور على التوأم اللصيق ده دي مرحله كان فيها معيه في مرحله فيها الموالاه ربنا في اربع مواضع او خمسه يتناول عز وجل القضيه دي ويخاطبهم رغم ان هم هم منافقين في الباطن لكن ظاهرا ايمان فيخاطبهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ويقول فترى الذين في قلوبهم مرض الايات بتاعت سوره المائده دي متعه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره يا عم روح يا عم لا يا عم الناس ديت لو انتصروا احنا هنتبهدل نخشى ان تصيبنا دائره سبحان الله فيقول الله فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين الموضع الثاني يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. الموضع الثالث في المجادله الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم امه الغضب ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. في سوره الممتحنه يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وطبعا آية النساء اللي اتكلمنا فيها من شوية الحضور بتاع الآيات دي حضور تحس انت سخن في قلبك تحس انك لا تعال نشوف كده مشاهد من مشاهد موالاة عبد الله بن أبي لليهود لما تيجي تشوف كده موالاته طبعا ممكن نقعد لغاية الصبح يكفي المشهد اللي أنا حكيته من شوية وان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اهلكك حب يهود اللي منكم المتتبع للتاريخ آه للسيره هيروح في يهود بني قينقاع شوف المنافقين ان ربنا سبحانه وتعالى في قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى احد اسباب النزول القصه دي بسبب زعيم المنافقين يهود بني قينقاع بعد غزوه بدر النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وهم في السوق كده فقال لهم كلمة قال لهم يا معشر يهود احذروا مثل ما أنزل بقريش من النقمة أي لسه في بدر يعني خلي بالكم فأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم ردوا يقولوا إيه بقى لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة وإن والله لئن حاربناك لتعلمن إنا نحن الناس لا احنا احنا مش زي اللي فاتوا احنا بقى لو هتحاربنا لا هتلاقي وش تاني خالص فأنزل الله قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بعد أيام سبحان الله من النبي قال لهم الجملة ديت القصة المشهورة اللي في السير لما أتت امرأة ودخلت السوق وفعلوا ما فعلوا قصة مشهورة لا داعي لذكرها عشان الوقت لما كشفوا عرض امرأة ماذا فعل النبي لما بلغه ذلك حاصرهم خمسة عشر ليلة حاصرهم خلاص دول لازم يبادوا هيقاتلهم مين اللي تدخل التوأم الفاسد زعيم المنافقين ابن أبي تدخل وأيه وظل إيه يقف للنبي يقول النبي أرسلني دعني حتى رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيبني مش وهو يا, يا رسول الله ففي الآخر قال له إيه يا رسول الله أربعة بيقول له أرى أربعمائة حاسق وثلاثمائة دارع منعوني الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة دول كانوا حلفاء أيام الكفر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دول كلهم كده يروحوا عن بكرة أبيهم في ليلة ليه والله لا آمن وأخشى الدوائر أنا مش أنا أخشى محمد من رد الفعل أنا أنا مرعوب أنا مش عارف وده إنه إيه يضغط يضغط يضغط وكان ليهم حلفاء وعبادة بن الصامت برضه كان من الحلفاء لكن عبادة تبرأ منهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود وأتولى الله ورسوله والمؤمنين راح أبي بن عبد الله بن أبي قال لكني لا أبرأ من ولاية اليهود فأنزل الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء سبحان الله وهو ده فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة شوفوا الدنيا ماشية إزاي مشهد عبادة بن الصامت جميل لأن من ضمن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيجعله يشرف على إجلاء هؤلاء فبيقولوا له نفس لنا يعني أمهلنا قال والله لا أنفس, أنفس لكم فوق ثلاث بأمر رسول الله ولو كان عندي أنا ما نفستكم دقيقة ما كانش هنفسكم إيه أي وقت ما كانش فيه ساعة بالنهار أسيبكم سبحان الله كان من ضمن المواقف برضو إنكم تعرفوا إن دول قد إيه من المواقف اللي حكاها القرآن عن اليهود من شأنها يعني أنك تقول أو تاخد بالك من الاحتكاك اللي بينهم أو خلينا نقول ملمح تاني في موضوع احنا قلنا في بدر وبعدها خلونا في الحد في أحد مشهد أحد كلكم عارفين بعد بقى ما ربنا أجلى بين بين قينقاع كان النبي رأيه في أحد أنه يقاتل الكفار داخل المدينة فجم استشار فكان رأي عبد الله بن أبي إن برضه إن هو إيه كان رأيه إن يتحصن المسلمون بالمدينة ولا يخرجون لملاقاة العدو. لكن النبي بعد الشورى وبعد ما سمع من الكل كده لقى إن الضغط وضغط الشباب كله عاوز يقابل بره، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم للشورى وأخذ بقول إيه هؤلاء وترك القول الذي كان ربما يميل له بسبب الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان برضه من ضمن أقوال مين؟ زعيم المنافقين. طب ايه اللي حصل؟ رتب ترتيب الترتيب الاولاني ان في كتيبه يهوديه هتطلع من 600 مقاتل من حلفاء ابن ابي عاوزه تلتحق بجيش المسلمين عشان تقاتل معاه فقال النبي او قد اسلموا قيل لا قال لا نستعين بالمشركين على المشركين فابى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده اللي يقرأ في السير هيستنبط ان دول بعد ما يشوف أبي هيعمل ايه كان يعرف ان دول كان دخولهم غالبا شر طيب وهو هيعمل ايه شوفوا المجرم هيعمل ايه المجرم صار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش اللي مقوم من عدده ألف مقاتل لغاية ما جه عند أحد وتراءى الجيشان المسلمين شايفين جيش الكفار عند ذلك راح عبد الله بن أبي راح طالع بتلت الجيش وهم المنافقين اللي بيسمعوا كلامه فراح قايل ايه اطاعهم وعصاني يعني بي بيقول ان النبي محمد اطاع الشباب وعصاني ارجعوا ايها الناس فانا لا ندري على اي شيء نقات نقتل انفسنا فانزل الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم على فكره هي مش اصل هو مش كفر يعني هو مش قتال قوي يعني انا حاسس ان اصلا الموضوع مش هيكمل كده فشوف سبحان الله لدرجه لما الهزه دي حصلت وقع خلاف بين المؤمنين وفي ناس اهتزت ولدرجه من الخلاف ان في ناس قالت نقاتل ابن ابي سلول والفريق اللي معاه وناس قالوا لا خلينا نركز مع الكفار دول فربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وفي قول ان ديت كانت بالناس اللي طلعوا في بدر الشاهد ان قد ايه بيعملوا تشويش سبحان الله ويعملوا لخبطه في وسط المؤمنين لدرجه ان المسلمين نفسهم اهتزوا وشتتوهم ودي حياتهم على طول الخط ليه لان هم لم يتمكن الاسلام ولا نصره الاسلام من قضيتهم سبحان الله ولذلك المنافقين مش انتهوا عند كده بس ده بعد الحرب عملوا حرب إعلامية واشتغلت برضو البي بي سي والعربية تاني بعد الغزوة يبقى اشتغلوا ايه هم اخذ المنافقين يتكلموا على بكاء المسلمين وتحزين المسلمين ومش عارف ايه واللي حصل وانتوا هزرتوا وما سمعتوش كلامنا وانتوا بتا... كلام كبير قوي واليهود قالوا ايه لو كان نبيا ما ظهروا عليه وما اصيب منه ما اصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه المنافقين قالوا للمسلمين إيه؟ لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابوا منكم كانش هيحصل لكم كده شوف حبه لل- للقصة ديت إلى أن قال عنه له النبي أهلكك حب يهود طبعا انتوا هتفهموا بقى أهلكك حب يهود طول ما احنا ماشيين ولدرجة إن آه، أحد الصحابة راح لهم وقال لهم اتقوا الله انتوا رايحين فين هتسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده أتسلموه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هو ده الموضوع مش قتال قوي يعني انت ما انت مالك م- شادد على نفسك قوي كده الموضوع بسيط يا عم الحاج ما تشدش قوي على نفسك كده شوف الإجرام نسأل الله العفو والعافية يا ريتهم هيتك- هي- هيقفوا عند مرحلة الموالاة فقط لا ده في مرحلة المؤاخاة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم عرفت إن هم توأم لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب سورة الحشر متعة لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إيه قصة الآية ديت قصة الآية ديت في موضوع بني النضير الناس ديت بيقولوا هم راحوا طمأنوا بني النضير وقالوا لهم لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرجهم في الوقعة التاريخية المعروفة إن هي كانت في أوائل السنة الرابعة نقض يهود بني النضير العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إيه آه، طويلة أوي المهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم ففي البداية النبي أمرهم أن هم ين... ي- إما ينزلوا على أمره وأن هم الإجلاء عن المدينة وإلا بقى القتال فهم أشعروا النبي أن هينزلوا على أمره وهينزلوا عن المدينة تغير موقفهم في لحظة إيه يا جماعة في إيه الموقف تغير تماما وانتوا عارفين اليهود كلما عاهدوا عهدا ده الطبيعي يعني في جديد فسبحان الله ايه اللي غيرهم اه في سر في سر في سريه في السر راحت لهم بقياده ابن ابي ابي ومعاه قابل مين قابل حي بن اخطب وراحوا اتفقوا على اتفاق ايه هو الاتفاق قال لهم لا تخرجوا لا تخرجوا من حصونكم اوعوا تنزلوا على امر محمد بل خليكوا في التحصين وانا همأدكم بألفي مقاتل هم كانوا ألف قال لهم انا هديكوا ألفين وتبقى انتوا ثلاثة هم ثلاثة شوف الإجرام نسأل الله العفو والعافية اتفقوا مع مين؟ مع أخو حي بن أخطب زعيم اليهود وهو آه، اسمه جد- آه، جدي ابن أخطب فاتفقوا معاه على الموضوع ده فرفض بنو النضير النزول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وثقا منهم بوعد مين؟ المجرم وذهب هذا الرجل وأبلغ النبي قال له احنا مش هننزل على كلامك واعمل اللي بقى اللي نفسكوا فيه هوب انتظر اليهود من ابن أبي يبعت لنا يا ابني ابعت لنا الألفين يا ابني لا ما خلي بالك هم جبناء لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون اشتد حصار النبي عليهم دام أكتر من عشرين يوم بعدها نزلوا على أمر الله وأمر رسوله وهو ده اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة في سورة الحشر وقذف في قلوبهم الرعب عندهم ست حصون أحس- حصون هم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أقوى قوة جوه جيش في العالم لا يقهر عندنا مش عارف الصواريخ الإيه وعندنا الدبابات الإيه وحاملات طائرات إيه والصواريخ البالستية ومش عارف إيه القصة دي كلها وحصوننا محدش هيقدر عليها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لكن سبحان الله في قصص بقى في حتة تانية خالص وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب والله أنا ما عارف يا جماعة الناس اللي بعيدة عن الوحي وبعيدة عن الإسلام عايشة إزاي عايشة إزاي في وسط الأحداث بتعرف تترجم إزاي ما بعرفش أنا الناس ديت عايشة إزاي لا بيعرفوا يترجموا الأحداث ولا ده في ناس ممكن يعني سبحان الله اللي اللي بعيد عن الوحي بيتصدم عما يلاقي الكلام ده بيبقى تايه سبحان الله موقفهم في الأحزاب خلاص قربنا من ساعة فهنختم مش هنقدر نكمل أكتر من كده موقفهم في الأحزاب شفتوهم اما تيجي تشوفهم كده في وهم بنو النضير طبعا لما اجلاهم النبي راحوا وقفوا مع المشركين عند الايه؟ عند الخندق. وبنو قريظه ورا بينقضوا العهد. وايه كمان بقى؟ ابن عباس بيقول لنا ان اليهود قالت لعبد الله بن ابي واصحابه المنافقين ما الذي يحملكم على قتل انفسكم بين ابي سفيان واصحابه؟ ارجعوا الى المدينه فان مع القوم وانتم امنون، ما تخافوش احنا هنامنكم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا سبحان الله هم دول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لمين لإخوانهم هلم إلينا قال القرطبي هم اليهود قالوا للمنافقين ونفذوا أوامرهم أوامر إخوانهم وتسللوا من الميدان قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا سبحان الله وتعاونوا مع اليهود في إضعاف الجيش وتحطيمه تحطيم الروح والإرجاف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا شوف ربنا صور حدة الألسنة في نشر الأراجيف فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ده يخليك انك عاوز تسقف بقلبك انك من امه هذا قرانها وهذا كتابها وهذا كلام ربها سبحان الله يعني زي ما قلت لحضراتكم في بدايه اللقاء يا جماعه الخير اللي بعيد عن الوحي دماغه هتتفرتك وقلبه هيتشتت ومفيش مهدئات ليه لا نفسيه ولا بتاع اكتئابات بقى ماشي بتاع ماشي هيدنك حيران تايه لن يستطيع انسان ان يكون هادئا في هذه الاوقات او يعني بيتعامل معاها بهدوء الا واحد من اتنين اما واحد شارب حاجه مغيباه فتاه تايه مغمى عليه واما واحد مهدئه الوحي بس واحد معاه الوحي ما الدنيا اصل الوحي ده عامل زي كده مديك ال GPS بتاع الخريطه كلها انت شايف الدنيا زحمه هنا وهنا باقي ساعتين وهنا في واضح ان في هنا ايه حاجه معطلانه وهنا الدنيا سالكه والطريق ماشي واضح جدا جدا فخريطه معاك الدنيا واضحه خلاص ان اصابته سراء شكر فكان خير ان اصابته ضراء صبر فكان خير نحن لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فدايما ده الانشغال بتاعه شهادة عارف مقالها ايه مرض عارف مقاله ايه حتى الشوكة كل حاجة هو فاهم مقالتها ايه فإن كده نحن أجراء عند الله نحن أجراء عند الله لينا دوام مشغلين والأجر عن ال عن ال على الدوام ده بقى جنة عرضها السماوات والأرض وسكينة لا يعلمها إلا الله وصلاح بال ويدخلنا الجنة عرفها لنا في الآخرة وفي الدنيا في الدنيا يدخلك جنة العرفان وفي الآخرة جنة الرضوان فتحس إن أنت الدنيا واضحة معاك سالكة فنسأل الله اللطيف سبحانه وتعالى أن يلطف بقلوبنا وأن يفهمنا مراد كلامه سبحانه وتعالى وأن يلطف بإخواننا وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين من يتقي الله فيهم ويدفع عن دينهم ويبتغي الله سبحانه وتعالى فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة طيب الله أوقاتكم ورفع الله ذكركم وطهر قلوبكم وثقل موازينكم ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام